بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين احب اقرا ويا حضراتكم جزء من انجيل معلمنا لوقا في الاصحاح عشرة في عدد خمسة وعشرين لوقا عشرة خمسة وعشرين إذ ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحيا ده في إنجيل لوقا في إصحاح عشرة عدد 25 و 26 في إنجيل يوحنا آية واحدة قصيرة في يوحنا 14 15 يقول كده إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي دي يوحنا 14 15 الشاهد بتاعها سهل نشكر الله من الموضوعات المهمة اللي لازم نفكر بيها نفسنا باستمرار ونعيش فيها موضوع بنسميه مركزية المحبة يعني ازاي المحبة تكون هي مركز الحياة مركز الحياة لما نزور مدن كتيرة يقول لك الحتة دي اسمها وسط المدينة وكلمة وسط المدينة يعني أهم منطقة في المدينة كلها وأحيان لما كانوا يعملوا مباني الاتصالات يسموها السنترال اللي هي المركز وكلمة المركز هنا يعني ازاي ان حياة الانسان يبقى لها مركز واحد فيكم يقول لي طب وايه لازمته المركز كلكم عارفين لما بنيجي نرسم دايرة ونستخدم فيها البرجل ودي من الأدوات الهندسية اللي بنستخدمها في بداية حياتنا بيعلموها لنا كده في ابتدائي البرجل ده عشان يرسم دايرة منتظمة ونيجي في النقطة في الوسط نكتب عليها ميم مركز لو النقطة دي مش موجودة مش ممكن تطلع دايرة منتظمة فحياتك لازم يبقى فيها مركز حتى لما بنيجي ناكل في ثمار الخضار والفاكهة المتنوعة حتى في تكوين الثمرة تلاقي لها مركز فالسؤال النهاردة ايه هو مركز حياتك ايه هو مركز حياتك في واحد حياته كلها متعلقة بالمنصب بأي منصب وفي واحد حياته متعلقة بالمال وفي واحد حياته متعلقة بالعلاقات العلاقات بصفة عامة كلها علاقات يقضي ليله ونهاره في علاقات مع الناس وفي واحد علاقاته أو واحد مركز حياته شهوات أي نوع من الشهوات شهوات الجسد أو غير الجسد وفي واحد مركز حياته العلم ليله ونهاره مشغول في العلم لدرجة بيحكوا عن واحد آه مشهور في العالم في تاريخ العلم اسمه لويس باستير الراجل ده كان فرنسي من انشغاله بالعلم يقضي ليله ونهاره في المعمل وماسك تباشير وعمال يكتب بقى معادلات وحاجات ففي يوم نزل من المعمل ولقى قدامه كده مساحة سودة فافتكرها سبورة قعد يكتب عليها طلعت المساحة السودة دي عبارة عن عربية حنطور ماشية في الشارع واقفة مستنية حد يركب فيها فافتكر العلم ايه مركز حياتك صاحبنا اللي راح يقابل السيد المسيح سأله سؤال جميل جدا وسؤال المفترض ان احنا نسأله لنفسنا كل يوم كل وقت ماذا اعمل لارث الحياة الابدية فالسيد المسيح رد عليه رد لطيف قوي قال له انت بتقرا ازاي الناموس الناموس العهد القديم تقراها ازاي ف ما هو مكتوب في الناموس اقرا وعيشه وكمل الإجابة وقال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك وتحب قريبك كنفسك فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحيا عايز أكلمك عن مركزية المحبة في حياة الإنسان فينا الله عندما خلق الإنسان خلقه ليس بأي دافع إلا دافع المحبة يعني السؤال المشهور هو ربنا خلقني ليه ربنا خلقنا ليه الإجابة المسيحية وبحسب الكتاب الله خلقنا عشان بيحبنا ربنا أوجدنا في هذه الأرض عشان بيحبنا يحب كل واحد فينا ومحبة الله دهيت محبة رئيسية زي بالظبط الفنان لما يبقى في ذهنه فكرة معينة والفكرة دي موجودة وعايز الفكرة دي تطلع هي موجودة جوه عقله فعايزها تطلع فبيجيب لوحة ويبتدي يرسم لوحة منظر جميل خالص ونقف قدام المنظر ونقول له الله على اللوحة الجميلة دي دي كانت فكرة موجودة في عقل هذا الفنان انت بالمثل كانك كنت فكره في عقل الله ربنا مشغول بيك هيأ ظروف معينه وحضرتك وحضرتك شرفت الى هذا العالم ليه ربنا خلقنا خلقنا عشان بيحبنا ليس لاي سبب اخر ولكن لماذا الله تجسد في العهد الجديد الإجابة دايما نقول لأنه يحبنا أكثر وأكثر يعني الخلقة كان بيحبنا في التجسد بيحبنا أكتر وأكتر وفي الفداء الخطوة الثالثة بقى بيحبنا أكتر وأكتر وأكتر وإلى المنتهى تقول لي طيب الآية دهيت إيه اللي بيرتكز عليها المفهوم ده المفهوم ده بيرتكز على الآية اللي كلكم بتحبوها بتاعت يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم خد بالك حكاية العالم دي العالم مش حاجة يعني ملهاش حدود العالم العالم والبلاد والبحار والشعوب والأمم والتاريخ والبشر وكل إنسان هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فأنت وجدت وولدت في محبة الله محبة ربنا اتولدت للأب ده وللأم دي وفي البيت ده وفي البلد دي وفي الظروف دي وفي التاريخ ده وشلت الاسم ده وجنسك بقى كده والجنسية بتاعتك بقت كده ولونك بقى كده كل دي امور مضبوطه بيد الله عشان كده يقول لنا وصيه جديده اوصيكم نقول له يا رب هو كان في وصيه قديمه قل اه الوصيه القديمه اللي هي بتاعه العهد القديم اللي هو الغرض الاصلي للخلقه وهو محبه الله ثم الوصيه الجديده ان من خلال المسيح يتطلع الى خليقه جديده فيه الخليقه الاولى في ادم وحواء سقطت ثم جاء المسيح يتطلع الى خليقه جديده جدد حياتنا وجدد طبيعتنا واعطانا امكانيه جديده بامكانيه الحب اعطاها لنا ازاي ان الله اقترب الينا اقترب الينا في التجسد المقدس طب ليه بقول المقدمة دي كلها؟ الحقيقة في آية في إنجيل معلمنا متى اللي يقراها يرتعب. والآية دي برضو الشاهد بتاعها سهل خالص، متى 24 12. الآية بتقول إيه؟ لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. وأرجوكم تتوقفوا معي قليلا. لكثرة الاسم الاسم اللي هو الخطية شيوع الخطية وانتشار الخطية في أي زمان لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين طب تقول لي ايه اللي بيرعب في الايه دي اقول لك ربنا يحفظك ويحفظنا من المحبه البارده تبرد محبه الكثيرين في محبه دافئه وفي محبه عامله وفي محبه حاره وفي محبه ايجابيه لكن تبرد محبه الكثيرين في محبه بارده محبه شكليه محبه نفعيه محبه بالاسم ولذلك يا اخوتي الاحباء من اخطر الحاجات والخطايا اللي بتحاربنا كلنا برود المحبه اوعى تقع في الخطيه دي ان محبتك تبقى بارده ويعني سامحوني في الكلمه هي محبه بارده يعني ملهاش معنى ملهاش طعم ملهاش طعم لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين وهنا الاختبار الحقيقي لأي إنسان في حياته يا ترى محبتك حرة ولا محبتك بتبرد مع الزمن ومع الأحداث ومع الحكايات ومع المشكلات ومع تقدم السن وخلاص بقى محبة باردة أرجوك انتبه لئلا يكون عندك هذه الخطية خطية المحبة الباردة ويقول لنا في سفر الرؤيا اللي فاتت دي في سفر متى انجيل معلمنا متى لغايه سفر الرؤيا في الاول خالص يقول لك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى هو عايز يقول له يعني محبتك الاولى كانت دافئه ودلوقتي بقت محبه بارده احترس ايها الحبيب عشان كده بتيجي الإجابة بقى على السؤال بتاعنا النهاردة وهو تجديد الخليقة بالمحبة جدد حياتك بتجديد المحبة ربنا عطيك فرصة جديدة عمر جديد ربنا يدي الجميع أعمار طويلة وسعيدة خد الأعمار دهيت املاها بالمحبة طب املاها ازاي يا رب حط لي بقى انجاز التعبير روشته جميله خالص تغطي الانسان كله تغطي الانسان كله هو الانسان عباره عن ايه انسان عباره عن قلب بنقول مركز الروح وعباره عن نفس آه النفس ملكات كتيره في حياه الانسان والانسان عباره عن جسد القدره بتاعت الجسد زي ما يجي واحد كده يقول لك فلان رائد رائد يعني تعبان شوية أو فلان يقول لك بعافية شوية يعني العافية بتاعته تعبانة شوية دي القدرة والإنسان كمان عقل عقل بيفكر فيبقى روح ونفس وجسد وعقل هو ده كيان الإنسان الحاجة الجميلة بقى أو الروشته اللي بيقدمها لنا النهارده الكتاب المقدس بيقول لك ان محبتك دهيت لازم تكون المحبه الشامله والمحبه الشامله دهيت تكون من القلب والنفس والقدره والفكر تعالى نمر عليهم كده باختصار شديد علشان نقدر نفهم نعمل ايه تحب الرب الهك انت ايها الانسان تحب الرب الهك من كل قلبك من كل قلبك والقلب هنا اللي هي الحياه الروحيه ده جانب مهم جدا والقلب ده هو ميزان الحياه حتى عندنا في الدير في وادي النطرون الاسم القديم له برية شهيت شهيت ميزان القلوب يعني البرية دهيت اللي بيسكنوها عشان يشوف قلبه ايه هل قلبه مثقل بالخطايا والترابيات فسائط لغاية الأرض أم أو إن قلبه مليان بالروحيات فيصعد إلى السماء عايش مرتبط بالسماء على رأي داود النبي ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح كلمة تحب الرب إلهك من كل قلبك يعني روحك يعني تملك الروح الهادئة آه، الفرحانة في واحد كده تقعد وياه تلاقي بهجة القلب على وجهه فرحان فرحان بربنا من الدعاوي الجميلة اللي بيقولوها آه، الآباء بعض الآباء يقولوها لأولادهم يقولوا كده ربنا يفرح قلبك ربنا يفرح قلبك فتحب الرب إلهك من كل قلبك يعني تملك في قلبك روح هادئة وهذه الروح مليئة بالفرح والفرح ده خدوا بالكم غير مرتبط بالظروف الخارجية يعني في ايده قرش ولا ما فيش في ايده قرش عايش كده او الظروف كده او الحياة كده هو فرحان هو فرحان فرحان بالمسيح اللي فيه وللسبب ده الكنيسة بتعلمنا في روح العبادة أن الصلوات تاخد المساحة الكبيرة صلاة زي ما كنا بنصلي العشية دلوقتي بنصلي فيها صلاة الشكر وبنصلي فيها أشية الراقدين وبنصلي فيها مدايح وذكر قديسين وبنصلي فيها بالألحان بنصلي فيها أشية إنجيل ونقرأ الإنجيل ونقرأ التحليل ونصلي التحليل ونقول قانون الإيمان ونعظمك يا كل ده إيه عشان إيه ما هوش واجب ما هوش مقرر لا ده علشان روحك تمتلئ وتصير روح هادئة زي نسمات الملائكة اللي بتسبح الله في السماء روح هادئة فرحة ودي بنعبر عليها بحياة التسبيح والصلاة ليه عندنا أجبية ليه الصلوات الكتيرة ليه صلاة الساعة الأولى والثالثة والستة والتاسعة إيه الصلوات دي كلها إيه السيئوتوكيات اللي بنصليها آه، بنعمة المسيح الشهر جايبة شهر كياك شهر كياك نصلي فيه المداح ايه ده كله ليه الزحمة دي كلها لحاجة واحدة حتى تصير روحك هادئة وممتلئة فرحا بنصلي عشان نفرح بنصلي بكل ده عشان نر- نفرح بنرتل الألحان عشان نفرح بنرتل ترانيم عشان نفرح ومن هنا تأتي محبة الله من كل قلب دي نمرة واحد طب ده جانب القلب يقول لك بعد كده تحب الرب إلهك من كل نفسك كل النفس النفس بقى والمشاعر اللي جوه الإنسان والوجدان والتطلعات اللي جوه الإنسان والنفس دي حاجة كبيرة خالص دارت عامل لها علم علم النفس يقول لك من كل النفس وهنا المقصود ان الانسان يحب الله بنفس سويه مش نفس تعبانه ربنا يحفظكم ما يبقاش فيها نفس امراض نفسيه امراض نفسيه دي بحر مش حاجه صغيره يحب الله من كل نفسه يعني بنفس سويه مستقره بنفس صحيحه بنصلي في أشية المرضى ونقول إيه أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها أمراض نفوسنا اشفيها نقولها الأول لأن النفس دي المهمة جدا استقرار النفس بتاعة الإنسان وطبعا الأطباء وده علم أو علوم بتدرس ولها متخصصين كبار النفس بتمرض طب ازاي الواحد يكون عنده النفس السوية المستقرة وازاي يحب الله بكل النفس حاجة جميلة جدا ان كنيستنا بتعلمنا التوبة سر التوبة حضراتكم بتشوفوا في الافلام ولا في ال- آه، يعني الحاجات اللي بتتعرض لما واحد مريض يروح لطبيب نفسي فالطبيب النفسي يقعده او ينام كده على حاجه مريحه ويبتدي المريض يحكي والطبيب يسجل نفس الفكره دهيت اللي العلم اكتشفها حديثا هي نفس الفكره المستقره في الكنيسه منذ بدايه تاسيس الكنيسه سر التوبه والاعتراف أصل ربنا يحفظكم الخطية ثقل على قلب الإنسان وعلى نفس الإنسان بقعد وهي اب اعترافي علشان اطرح تقول لي مش اب اعترافي ده بني ادم زيي وبرضه يعني نفسيته ممكن يتعب وعنده مشكلات اقول لك اه لكن هو بينك وبينه بيبقى ماسك الصليب لان ما تقوله وما تذكره وما تعترف به بتطرحه عند الصليب وبتستمع الى الحل الحل الكهنوتي الحل الرسمي الحل او ما هو مسلم الى الاباء في سلطان الكهنوت والكلام ده مش اختراع بني ادمين ده الكلام ده في الانجيل كل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء فالتوبه والاعتراف وممارسه سر التناول هي التي تعطيك النفس المستقره السويه مش النفس التعبانة من مش النفس المهزوزة حتى لما تيجي تاخد قراراتك يعني مثلا لما تاخد قرار الرهبنة وده قرار صعب أو قرار الزواج وده قرار صعب أو قرار الهجرة وده قرار صعب لما تيجي تاخد قرار من القرارات ده هي لازم نفسك تكون مستوية وتكون سوية تكون ناضجة عشان تقدر تاخد قرار صح مش تيجي بعد سنة ولا اتنين وترجع فيه أو بعد فترة تلاقي نفسك مش عارف تمشي فيه لازم الواحد يملك هذه النفس السوية المستقرة وللسبب ده سر التوبة أحد الأسرار التي تضبط حياة ونفسية الإنسان سر التوبة مش حكايات سر التوبة مش خبر بروح لابونا واقول له شويه اخبار عني سر التوبه حياه سر التوبه انسان يشعر بخطيته ويريد ان يطرحها خارجه يشعر بندم وبانسحاق ويريد ان يطرح الخطيه خارجه ليه لان الخطيه تخلي نفس الانسان تعبانه ومهزوزه وما هي السليمه وبالاختصار تجعل نفس الانسان مريضه تحب الرب إلهك من كل نفسك خلصنا القلب وخلصنا النفس ندخل على القدرة يقول لك تحب الرب إلهك من كل قدرتك قدرتك قلت لك القدرة الجسدية الصحة الصحة صحة الإنسان أن الجسد يكون معافي معافى للمسيح يعني الصحة اللي ربنا بيديها لنا ازاي نستخدمها من اجل الله في واحد بيعتدي على صحته الصحه دي نعمه من عند ربنا والدول بتهتم جدا بعمل المستشفيات والعيادات والمستوصفات عشان صحه الانسان ومن الحاجات الجميله اللي بتحصل في زماننا ده المبادرات اللي بتهتم بصحه المراه وصحه الرجل زي فيروس سي وصحة الأطفال في المدارس زي مثلا السمنة الكبيرة بتاعة الولاد أو مثلا زي حالات التقزم إن الطفل ما ينمو ويقف حاجة عظيمة إن بلادنا ممثلة في كل قياداتها تهتم بهذه المبادرات وحتى عنوان المبادرة لطيف يقول لك 100 مليون صحة 100 مليون صحة يعني كل واحد في هذا الوطن يكون عنده صحة جيدة الصحة الجيدة ده هي تستطيع أن تعمل كل شيء ولكن هناك من يعتدي على نعمة الله وصحته يعتدي ببعض العادات بعض الإدمانات إدمان ببعض عدم استخدام الجسد بطريقة صحيحة في واحد مثلا بيشتغل اكتر من اللازم اكتر من قدره الجسد في واحد حياته ليل ونهاره مقلوبه وما هوش منتظم في واحد بياكل اي اكل فبتكون النتيجه انه مش ملتزم من ناحيه الطعام وقيسوا على هذا حاجات كتير الجسد الصحيح كل القدره جسدك وصحتك نعمه من عند ربنا لكن شوف برضو الكنيسة بتهتم بيها ازاي بتهتم في الجسد بفترات الأصوام والانقطاع تقول لي الجسد واحرم نفسي وقت الصوم وأصوامنا كتيرة بتوصل مثلا لنص السنة وأصوام ما فيهاش أي حاجات حيوانية وكلها منتجات نباتية وأصوام طويلة حتى أحيانا نسمي الصوم يقول لك الصوم الطويل أو الكبير زي الصوم المقدس اللي قبل القيامة أو صوم الميلاد أهو على أبواب أو صوم الرسل أو صوم العذراء أو الصوم الأسبوعي بتاع الأربع والجمعة أو صوم البرمون اعرف أن كل هذه الأصوام من أجل صحة الجسد ويمكن تعرفوا أن في العالم دلوقتي في ملايين تعيش الحياة النباتية يقول لك أنا نباتي حتى في الطيران ابتدى دلوقتي يقول لك يعني أنت نباتي ولا مش نباتي تحب نحضر لك طعام يكون نباتي نباتي خالص لأنه وجد أن ده الصحة فهنا كل القدرة يعني كل الجسد الصحيح الصحيح جسديا وفي نفس الوقت من خلال الصوم وفترات الانقطاع بتساعد ان تكون اجسادنا صحيحه وطبعا قصه دانيال النبي اللي بنتعلمها كلنا واحنا صغيرين دانيال النبي لما قدموا له مائده الملك وعليها قطايب الملك يعني افخر انواع الطعام وبعدين لما عرف ان الطعام ده عباره عن ذبائح الاوثان فرفض انه ياكله ويقول لنا كده أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من قطايب الملك ولا من خمر مشروبه طب هتاكل ايه يا دانيال قال له بس جربوني كده عشرة أيام بالقطاني الحاجات البقولية وكانت صحته جيدة تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك انت لما بتصوم ده تعبير عن حبك لربنا انت لما بتنقطع عن الطعام ده تعبير عن حبك لربنا ودي الآية اللي هي تحب الرب إلهك من كل قدرتك آخر حاجة تحب الرب إلهك من كل فكرك من كل فكرك وكل فكرك هنا الفكر هو العقل والعقل طبعا زي ما بيقولوا في الأمثال العقل زينة زينة للإنسان العقل كده الموزون يقول لك فلان ده عقله موزون الولد ده البنت دي عقله موزون كلمة عبارة جميلة جدا لما بسمعها على إنسان ببقى فرحان قوي بالإنسان ده سواء ولد أو بنت إن عقله صح كل ف... تحب الرب إلهك من كل فكرك يعني عقلك عقل ناضج ونابض بالأفكار الإيجابية في واحد ربنا يحفظكم جميعا ينظر للحياة نظرة سوداوية كل حاجة ما تعجبوش كل شيء وفي واحد بينظر للحياة نظرة إيجابية الحياة الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح ويدينا الله نهار جديد والنهار ده متنوع مرة صيف ومرة شتاء ومرة خريف ومرة ربيع ومرة في مطر ومرة في جفاف ومرة ومرة وبعدين يجي فترة ليل هادئة جميلة السماء بنجومها وقمرها ازاي بتبقى جميلة ويبقى الإنسان يشعر بحالة من حالات السكون عقلك الناضج والنابض بالأفكار الإيجابية تقول لي يعني أجيب منين الأفكار دهيت أنا بقعد طول النهار في وسط الناس وبتكلم مع الناس وكل واحد بيقول حكاية ويجي يبتدي يبتدي الكلام بتاعه يقول لك ما درتش ويروح قايل نشرة أخبار وبقى كل الناس عبارة عن نشرات أخبار وكان زمان في وكالة أنباء اسمها رويتر رويتر دي يعني بتلف الدنيا كلها فبقى ناس كتيرة بيقوموا بدور الوكالة دهيت ينقل الأخبار وحين ما ينقلش غير الأخبار السيئة طب وبعدين وحتى لما تقعد قدام أجهزة التواصل تلفزيون أو غير تلفزيون أديك عمال تسمع حاجات سؤال أين هو الإنجيل في حياتك؟ الكتاب المقدس هو الذي يعطيك أفكار إيجابية هو اللي يخلي عقلك يعرف يحب ربنا واحد بعيد عن الإنجيل هيحب ربنا إزاي؟ يقول لك هنا تحب الرب إلهك من كل فكرك فكرك كله مشغول بالله فكرك كله أفكاره إيجابية أفكار مباركة أفكار لخدمة الناس إزاي بتفكر إنك تصنع سلام إزاي بتفكر إنك تخدم كل أحد إزاي إزاي تفكر ويكون عندك قدرة تسامح لأخطاء الآخرين اسمع كده في الكتاب المقدس من أحد الوصايا الجميلة جدا والوصية كلمتين كلمتين اتنين نشتم فنبارك واحد يشتمني أقول له ربنا يباركك وأظن دي قمة السمو واحد يشتمني بأي حاجة أقول له ربنا يباركك يا طب القدرة دي بتيجي منين والقوة دي بتيجي منين من كلمة الله من كلمة الله طب انت مش قادر تعمل كده يقول لك عشان بعيد عن كلمة ربنا عشان بعيد الوصية مش عايشة فيك وده السبب ان السيد المسيح يقول ان كنتم تحبونني تحبونني ايه من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القدرة ومن كل الفكر فاحفظوا وصاياي هو ده الملجأ الوحيد هو ده الاسلوب هي دي الطريقه مفيش طريقه تانية ولذلك ان اردت ان تمتلك قلبا قويا هادئا نفس سويه جسد صحيح صحيح جاي من الصحه وفكر ناضج ونابض املى فكرك بكلمه ربنا وبالوصيه وساعتها هتلاقي الإجابة بقت سهلة خالص كيف أرث الحياة الأبدية إيه مركز الحياة عندي هو المحبة المحبة اللي هي بتجدد حياة الإنسان وما تنسوش الآية والآية دي في غاية الخطورة اللي قلت لكم عليها متى 24 12 لكثرة الاسم تبرد محبة الآخرين أرجوك فكر في الآية دي كتير عشان ما تقعش في فخ المحبة الباردة وتخلي محبتك بحسب قلب المسيح المحبة الصح المحبة المتكاملة المحبة الشاملة كل كيان الإنسان بيحب ربنا إذا كنت أنت يا رب خلقتني عشان بتحبني أقل حاجة أقدمها لك إن أنا أحبك واحبك ازاي احبك بكليه بكل حياتي بقلبي ونفسي وقدرتي وفكري اشغل نفسك بكده والآية بتاعت متى 24 12 دي آية خطيرة حطها قدامك وعيد عليها نفسك شوف حياتك ماشية ازاي ودينا بعد مثلا 20 يوم هيبقى فيه صوم الميلاد وصوم الميلاد بنختم به السنة الميلادية فبتبقى فرصة انك تقابل اب اعترافك او تتكلم وياه علشان لا تكون عندك المحبة الباردة ربنا يحفظنا جميعا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد Min allelo e duk se betri ke ju ke agium nevmati. Dino ce moren goem geo ben shoi sidon bechre sos mone sidinim nise. Sodem mono nainana kicit cheris majestim etoi bendim elshi sedik. Vilket efsod bende David till Sofien till Solomon. Prise viare von knepta hoja raptim ben jodet tajoten av sheriffs. Baba avata vadros. Nämnden jodin episkopos niet kini, men nodin det bevet agroingenos. Tem sevion no gadetiron sabbesidin no çarab gem kolim. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
ليترأف الله علينا وباركنا وزراج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ونأتي الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال وأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريستوس بالنوتي Amen esse shodi.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي آمين.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون ومع معكم.
روحك أيضا في معرض أمام